بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله النهاردة هناخد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه وده أعلى درجات الصحة حديث متفق عليه البخاري ومسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك ابن سيدنا كعب بن مالك وكان قائد كان اللي هو مين عبد الله بن كعب بن مالك كان قائد كعب من بنيه حين عمي سيدنا كعب كبر جدا لغاية لما عينه آه، أصابها العمى كان كبير جدا وكان ابنه اللي بيقوده عشان يوديه آه، المسجد يوصله وكا- وكان أي عبد, أي عبد الله قائد كعب من بنيه حين عمي قال اللي هو آه، عبد الله سمعت كعب اللي هو والده يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب سيدنا كعب بعد ما كبر ولغاية لما بقى عنده يعني سنوات طويلة يعني طاعن في السن لغاية لما عمي ولسه فاكر القصة ولسه بيحكيها عشان الناس تستفيد من التجارب اللي بعد كده مهم جدا ان الانسان لما يبقى عنده تجربة مهم جدا ان الانسان لما يبقى عنده تجربة حتى لو هو اخطأ فيها ان هو يقولها للناس مش مش لازم الناس تغلط نفس الخطأ بتاعك الله عز وجل سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا قصة أبينا آدم وهو أبو البشر سيدنا آدم والرغم أنها تجربة أخطأ فيها آه، أبونا آدم فقال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أخطأ ثم تاب فكان ال- ال- الخبر بهذه القصة نبراسا لنا حتى لا نقع فيما وقع فيه آه، آه، أبونا آدم فكذلك كعب بن مالك لما كبر مهم جدا انك انت تنقل تجاربك للآخرين بحيث ان هم ايه يستفادوا قال كعب بدأ القصة لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خ... أنا ه- هقرا شوية واشرح ماشي مش حد يقول لي أنت إيه يعني واحد حد يوقفك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك تخيل لما واحد كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بيشارك فيها معنى كده إيه؟ معنى كده إنه ما كانش بيسمح الظروف اللي هي تأثر عليه أصل مش معقول كانت ظروفه مناسبة في كل الغزوات لا يعني إيه- إيه، تلاقي مثلا إن واحد يحافظ على حاجة مستمر محافظ عليها معنى كده ان هو حاطط دي فوق الظروف لان الظروف متغيرة لو الانسان ساب مثلا حضور الدروس او صلاة الجماعة او طلب العلم او سماع اي حاجة او بناء ايمان او حفظ القرآن لو ساب الحاجات دي حسب الظروف الحاجات دي مش هتستمر آه، انما لازم الانسان يخلي حاجة فوق الظروف وده بيبقى بلاء من الله عز وجل العبد بيختبره هيستمر بالرغم من تغير الظروف ولا لا معايا لانك انت في وقت لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلوات في اوقات مختلفة اللي- الابتلاء ليك انك ت- تستطيع انك تنفلت من الدنيا وضغوطاتها وتروح تصلي في المواعيد المختلفة سواء كنت نايم سواء لذلك اكبر معادين الفجر والعشاء كان بيتخلف دي يعني كانت دي علامة من تخلف مين اللي بيتخلف عن هذه الصلوات المنافقين.
المنافقين كانوش كان الدنيا بتبقى مظلمة ومش باينين فمفيش دافع قوي انه يروح بقيه الصلوات بيبقى فيه نور ما كانتش بقى ال- ال- الدنيا منوره بقى بالكهرباء فبقيه الصلوات عشان ما يتقالش عليهم منافقين كانوا بيحضروا لكن الفجر والعشاء مش باينين قوي ما بيبانوش قوي وسط الناس فما كانوش لازم ايه يحضروا فمعنى ان سيدنا كعب ده مش مجرد بقى ان هو صلاة الجماعة او حفظ القرآن او طلب علم ده غزوة ده جهاد يعني ممكن ما يرجعش منها او يرجع ايده مقطوعة فلم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط الا غزوة تبوك كانت غزوة بدر هو بيقول انا تخلفت عن غزوة بدر بس غزوة بدر ما كانش فيه الزام النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو يقول دلوقتي بيقول ايه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في غزوة بدر والمسلمون يريدون عير قريش يعني الأمر ما كانش في الأول مبني على إنه غزوة إن هم كانوا طالعين عشان إيه يقطعوا العير بتاعة أبو سفيان بحيث ياخدوا الأموال بتاعة المهاجرين عايزين يستردوا أموال المهاجرين حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد فده سبب من الأسباب. وهنا نقطة مهمة قوي برضو ان سيدنا كعب الملك اتعلم منها ان مش معنى الموضوع مش ملزم ان انا ما اطلعش لان ده بيسبب ضعف في العزيمة مش لازم مش معنى لذلك لما تخلف عن بدر حاول يحافظ على كل الغزوات بعد كده والتزم بها ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها تاني بيقول أنا بقى ما شهدتش بدر لكن شهدت العقبة اللي لما مجموعة من الأنصار راحوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إن هم ينصروه ويمنعون منه نساءهم وكما يمنعون من, من نساءهم وأموالهم بيقول أنا موضوع العقبة ده بالنسبة لي كان أحسن من بدر بالرغم إن الناس عندها اللي بيشهد بدر ده أفضل وده أفضل فعلا نقطة مهمة قوي إنك أنت برضو ممكن تختار صبر مش لازم يبقى هو المشهور عند الناس يعني مش لازم الأفضل عند الناس يبقى أنت اللي تعمله يعني تأثير حب الناس لبدر ما أثرش على ان سيدنا كعب يحب ايه ليله العقبه لان العقبه كان العدد قليل وكان دي بدايه النصره وكانت اخطر من بدر وكان الامر فيه خطوره ان هم اللي فتحوا المدينه دايما في ثواب بنسميه ثواب الاوائل اول واحد فتح مكان معين خلى فيه صلاه خلى فيه تراويح خلى فيه درس اللي بيفتح ده بيجي من بعده يستمر اول واحد مثلا التزم في مكان اول واحد اقام الصلاه في مكان مكان مفيش فيه صلاه وجاب سجاد وفرش وقال هنصلي هنا ده ثواب الاوائل بياخد ثواب كل من ياتي وراءه فكانت العقبه دي قيمتها بدا يحكي بقى قصه تبوك وكان من خبري بدا بقى ايه اللي بيحكي قصه سيدنا كعب نفسه اللي تخلف وشوف كميه الصدق اللي بيتكلم بيها لان هو غرضه ان الاجيال تستفيد وبيكلم ابنه غرضه ان الناس تستفيد فمش هيقعد بقى يقول ايه غزوة تبوك كانت صعبة وانا والله كان نفسي اطلع يعني ما عادش يلتمس لنفسه اعذار كتير لا شوف بيقول ايه وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك هو لسه يبدأ يحكي بقى بيقول ايه اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة شوف البداية ووالله ما جمعت قبلها راحلتين قط كانش معايا اصلا راحلتين غير في وقت الغزوة دي حتى جمعتهما في تلك الغزوة بادئ القصة بيقول أنا ما كانش ليا عذر أنا كنت قوي جدا وكنت معايا فلوس ويعني ودي كانت أقوى غزوة فالموضوع مش موضوع أسباب تخلف عن الغزوات القضية مش قضية الأسباب مش معنى إن هو ما كانش معاه الأسباب فما طلعش لا أنت ممكن يبقى معاك كل الأسباب و... ويقال لك اقعدوا ما تروحش وقيل اقعدوا مع القاعدين يعني الواحد دايما بيفتكر زمان اما كان لسه طالب وبعدين عايز يروح مثلا يحضر دروس للمشايخ يسافر في القاهره او اي حاجه وكان بقى المواصلات ولا القطر وهنركب وهنوصل ازاي وكان دايما الواحد يقول ايه الواحد بس اول لما يبقى معاه عربيه والبيت مثلا ما يقولوش حاجه ويتجوز ويبقى حر نفسه اكيد هيجي براحته على طول جاءت العربيه وظهر الكرش فايه فلم نذهب لا يمينا ولا يسار فالموضوع ما طلعش موضوع ايه ما طلعش عربيه ولا حاجه طلع هي ايه من توفيق من عند الله وعزيمه الانسان بيتقرب شيء من ربنا فربنا سبحانه وتعالى بيستعمل العبد فبيقول وده مهم زي ما قلنا ان هو كان صادق مع نفسه غيره بتساله ليه تخلفت عن كذا تلاقيه عنده ايه الف عذر وعذر والله والظروف وكانت وانت لو تتخيل وانت مش متخيل ودايما عنده ايه اعذار يقدم مئات الاعذار قبل ما يذكر التخلف بتاعه عن غزوه او عن حفظ القران او عن حاجة معينة فبيقول ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد إلا ورى بغيرها يعني إيه يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ده, ده كان دايما الغزوات التانية ما يقولش هي إيه بالظبط يوري التورية ان ايه ذكر كلام يفهم منه كلام معين تورية فالغزوة دي قال لا احنا لان العدو كان شديد الروم اول مرة حارب الروم دايما نسمع ايه زي ما احنا بنسمع امريكا هم بيسمعوا الروم فارس والروم فارس اول مرة بقى يطلعوا بره جزيرة العرب يروحوا بقى يحاربوا الروم وحر شديد فكان من الاول لازم الطريق يتعرف زي بالظبط في قصة وغام الخدود لما قالوا انك, إنك ستبتلى في احيانا يعني خطوات في الدين لازم تظهرها كاملة للي قدام هو الموضوع صعب عايزين تيجوا تعالوا فبيقول غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا صحراء واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد يبقى دلوقتي بيقول إيه بيقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم لأن المسافة بعيدة وفي صحراء وفي حرب وقت جني ثمار عدو كبير عدو جديد كل العوامل دي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى واخد احتياطاتك وانت جاي فيقول كعب والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير هيقول هنا نقطة مهمة كانت أول عامل من عوامل تخلفه عن الغزو وليها علاقة بتخلفه عن غزوة بدر وقال تخ... السبب الرئيسي لتخلفه عن غزوة بدر إيه؟
كانوا رايحين يركزوا على العير ما كانش ملزم ان هو كانوا طالعين اللي عايز يطلع هم طالعين يقطعوا العير فما طلعش معاهم معايا فهو هنا بيقول في غزوة تبوك ايه المسلمون كثير خد بالك ولا يجمعهم كتاب حافظ يعني مفيش مفيش غياب مفيش مفيش ديوان اللي هو ايه يريد بذلك الديوان فقال كعب فقل رجل يريد ان يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله فكل اللي بيغيب بيبقى عارف ان غالبا هتعدي يعني المسلمين كتير خلاص تبوك ده آخر غزوة أول غزوة كانت إيه بدر وآخر غزوة تبوك أول غزوة جت في سورة إيه الأنفال وآخر غزوة في سورة إيه التوبة ورا بعض أول غزوة وآخر غزوة ورا بعض الأنفال والتوبة إيه ورا بعض في القرآن فبيقول غالبا مسلمين كتير وكان اللي بيغيب يعني هيقول لك إيه جت عليا أنا مش هبان اكيد في الايه مش هبان في الزحمه واكيد واما كانوا طالعين مش كل واحد واخد رقم فكانوا ايه وسط الزحمه فممكن ما يبانوش ممكن ايه ما يسالش عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الزحمه يقول لك مش هياخد باله هتعدي لو سال عليا بقول له انا ايه جاي اهو يعني هتعدي يعني يبقى برضه قضيه الالزام نقطه مهمه قوي اللي ما بيجيش غير في الالزام ده غالبا بيتغير بتيجي اوقات معينه بيتغير فيه فلازم نعود نفسنا ان الموضوع مش لازم يبقى فيه الزام عشان اتحرك المساله ان انا يبقى عندي انا ذاتيه مش لازم يبقى فيه الزام عشان اخد خطوات ما حفظتش قران ليه ما اصل ما حدش تابعني وما حدش الزمني ما عملتش ليه اصل مش عارف ايه فتلاقي لازم ايه, إيه اغلبنا ما بيجيش غير بموضوع الحضور والانصراف يعني في حضور وانصراف تلاقي الناس ايه تصحى 8 الصبح بالبصمه تلتزم مفيش حضور وانصراف محدش جاي وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف لما لما البلاء بيكتمل لان يا جماعه القضيه اصلا تبوك تقريبا يعني تقريبا مجازا عشان ما بقاش على وجه الدقه لان على وجه الدقه حصل بعض المناوشات تقريبا ما حصلش فيه حرب فالغزوه كلها كلها كانت في قرار الطلوع الغزوه كلها كان ان هم ياخدوا قرار انه يطلع مع الظروف دي الحر والمسافه والعدو والعدد وبيقول ايه بقى كمان فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر هيموت على الثمار ننتظرها مشكلة إن في حاجة تبقى أنت مرتبط بيها تبقى أنت هتموت عليها لذلك لما يوشع بن نون غزا فقال إيه لا يتبعني رجل من ثلاث حدش يجي معايا ثلاث أصناف ما يجوش معايا أنا راح عايز أنتصر فطالما أنا عايز أنتصر يبقى أنا عايز ناس لا يخافون الموت لا يفكرون في الرجوع لا يتبعني رجل من ثلاث رجل عقد على امرأة ولما يبني بها المنتظر يرجع عشان يتجوز ورجل رفع أعمدة بيت ولما يضع السقف عايز يكمل بقى البيت ورجل له إبل أو يعني أنعام منتظر نتاجها في واحد منتظر يرجع ده مش عايزه الوقت في المعركة دي فهنا سيدنا كعب منتظر لحظات الثمار فكانت صعبة عليه انه يسيبها فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنقول حديث صلوا على النبي يا جماعه صلوا على النبي فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه شوف بقى يبقى اول وقعه اول قضيه مساله الايه الالزام اول حاجه في اسباب تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن الغزوة مسألة ان ما كانش فيه الزام فده ما شجعوش قوي انه يروح وعلى فكرة ده قيمة انك تصلي مع الجماعة اصلا اللي بيلزم نفسه بالصلاة مع الجماعة وبيلزم نفسه انه يصلي لما بيضيع صلاة الجماعة تلاقي بعد كده ايه يفرط يصلي الصلاة في اخر وقتها ممكن يصحى متأخر الصلاة تروح عليه فانت لما بتلزم نفسك لا انا هنزل اصلي في الجماعه ده بيساعدك اصلا صلاه الجماعه بتساعدك فيقول طفقت اغدو لكي اتجهز معه النبي صلى الله عليه وسلم نازل ومسلمون كل واحد نازل بيعمل ايه يتجهز فسيدنا كعب بن مالك عشان ما يبقاش منظره وحش فيعمل نفسه هو كمان ايه نازل ايه يتجهز فطفقت اخذه لكي اتجهز اتجهز معه فارجع ولم اقضي شيء كل يوم اقوم نازل كان انا هتجهز للايه للغزوه وبعدين اقوم راجع ما اعملش حاجه ما اتجهزش ولا حاجه وبعدين ايه ال- ال- السبب الثالث ال- للوقوع او الثاني واقول في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت دي اخطر نقطه ان انت ما تاخدش نفسك بالعزم طب مش مش هتجهز لا لا لا ده انا في لحظه ما تقلقش انا بص انا اهو على انت بس هتلاقيني معاك على طول لا الموضوع محتاج تجهيز ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة فكره إن- تلاقي دايما دي دايما بت... الواحد بيشوفها عند رمضان يا جماعه رجب قرب خلاص محتاجين لا لا لا لا ما تقلقش طب آه، شعبان قلت لك ما تقلقش طب انا مش قصدي على العيد انا بتكلم على رمضان فتلاقي رمضان يجي العشر الاوائل العشر وتلاقي بقى ايه ال- ال- الشد ال- العضلي بيحصل على طول في التراويح من اول خمس ايام ففي حاجات لازم الانسان يعد العده فكعب بن مالك وده الخطا الثاني انه ما جهزش نفسه من بدري فقام قايل ايه كل شويه انا قادر على ذلك اذا اردت الموضوع سهل ما تقلقش انا لو عايز اخلص الموضوع ده على طول انا قادر على ذلك اذا اردت اللي بيحصل ايه بقى وده اللي الشيطان بيعمله فلم يزل يتمادى بي حتى استمر النا- بالناس الجد الناس خدت الموضوع جد وفجأة عزموا وانطلقوا فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه بدأوا بقى خلاص يتجمعوا ويطلعوا ولم أقضي من جهازي شيئا بدأوا يطلعوا فبدأ يزعل ايه ده ده بقى طب هيعمل ايه ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا قلت ايه سيبهم بس هحصلهم برضه شوف النفس انت عارف النفس لو كانت قالت له ما انتش طالع كان لا لا طالع نفسيته ما تستحملش ان ان ان, إن, إن, إن تخش معاه وش في وش يعني لما الشيطان يجي مثلا يقول لك ايه انت داخل تنام الساعه 2 بالليل متاخر مثلا عايز تصحى الفجر تلاقي نفسك والشيطان ما يقولكش لا لا لا لا لا اظبط على 7 ما تصحاش الفجر او اظبط على 8 ما يقولكش كده ما يخشش معاك وش في وش لا لا اظبط براحتك خالص نام. لا لا انا عايزك ما فيش مشكله خالص، يعني ياخدك ايه واحده واحده طيب بدا يرن دقيقتين بس ما يقولكش ما, ما يقولكش فجر ايه وبتاع ايه ما تنام ما يخشلكش وش دقيقتين بس دقيقتين انت عارف ياما ناس نامت دقيقتين وربنا فتح عليهم وفتح دماغهم مش فتح عليهم وبعدين يقفل المنبه اللي بعده يرن دقيقه ونص دقيقه ونص طيب يقوم يقوم نايم على الكنبه اللي بره لغايه الايه؟ لغايه الظهر طبعا مش لغايه الايه؟ مش لغايه الفجر فهو ال- سيدنا كعب الموضوع جه معاه كده ما جاش غزوات ايه مش طالعين غزوات لا ما- نفسيته ما تقدرش تقول راجل بيحضر غزوات على طول عليه وسلم فالشيطان لما يجي له نفسه لما تجيله تجيله بوسوسه بالراحه ما تجيلوش وش في وش فقال له ايه انت قادر تجهز طب اجهز دلوقتي لا لا لا تجهز دلوقتي ليه اعمل اي حاجه الفتره دي إيه، والج- الموضوع التجهيز ده سهل جدا في اي يعني في اي وقت هتجهز طب ابدا اجهز لا لا, لا لسه بدري عارف اقوم اقوم خلاص الفجر لا لسه بدري اقوم أروح، لسه بدري لسه لسه ما قاموش لسه ما قاموش اه لسه ما قاموش هنزل بدري اعمل ايه والناس اصلا انت عارف بقى تحت وصلاه السنه طبعا في البيت افضل من المسجد استنى هنا في- كلنا عارفين الايه عارفين ال- ال- اللي بيحصل خلاص فاللي بيحصل ان هو ايه نفسيته ما تتحملش انه يدخل وشه فقال له طب انت قادر انك تجهز شويه ده بداوا يطلعوا لا طب ايه المشكله المشكله ايه ما طلعوا خلاص هنحصلهم اه طيب كويس كويس ان لو لقى مسكن نفسي يسكن بيها طبعا الشيطان ما بيغلبش مع هذه المسكنات فالناس طلعت خلاص ولسه ما جهزش نفسه فبيقول ايه ولم اقضي من جهازي شيئا طب هتعمل ايه ثم غدوت فرجعت ولم اقضي شيئا فلم يزل يتمادى بي كل ده متوقع انه لسه عنده ال- ال- ال- الحته اللي صاحيه من ضميره لسه ما ماتتش فقالت هحصلهم لغايه لما ايه اللي حصل بقى فلم يزل يتمادى بي حتى اسرعوا فتفارط الغزو يعني طلعوا ومشوا وهو ايه ما راحش وحس ان المسافه ان هم ايه الموضوع اتفرط منه وتفارط الغزو شوف بقى بيقول كلمة مهمة قوي قوي بيقول ايه فهممت ان ارتحل فادركهم ويا ليتني فعلت يعني حتى في اللحظة دي اللي كان فاقد فيها الامل انا اروح وخلاص ان شاء الله اموت في الصحراء وبعدين قال لا ملهاش لازمه بقى رجع قال يا ريتني كنت رحت ان شاء الله ما كانش ليه لازمه انتوا عارفين ان اللي بيروح عليه صلاه الجماعه هو كان إيه، ظابط منبه او اي حاجه وينزل يصلي بعد ما الجماعه تخلص بياخد ثواب الجماعه فانت انزل عاو- بحيث ليه عشان لما انت تبقى عازم على شيء تعمله ما تعودش نفسك عارفين القصه المشهوره مش فاكر مين اتنين من الائمه يعني واحد راح زار واحد فبعد ما رجع قام قام راح جاي زاره تاني قال له ده- ما انا كنت لسه بزورك انت جاي تزورني قال له ان انا عزمت ان انا ازورك فما بحبش ايه افسخ عزيمتي طالما انا عزمت على حاجه ما اقعدش بقى انوي كل حاجه وما اعملش فكره ان هو الموضوع سبق فقال لا يا ريتني كنت رحت وراه وعلى فكره مش فاكر مين من ال- ابو خيثمه تقريبا اظن هو ومين من الصحابه برضه الغ... ال- النبي صلى الله عليه وسلم سبقه وهو اتحرك هو وابو ذر وراحوا متاخر والنبي صلى الله عليه وسلم كان سبق في غزوه تبوك فضلوا ماشيين في الصحراء فتره لوحدهم تماما كادوا ان يهلكوا ساب حتى الرحله بتاعته وفضل ماشي وفين قبل ان يموت م- م- هلاكا في الصحراء راه النبي صلى الله عليه وسلم إيه، راى سوادا من بعيد حتى فقال كن ابا ذر وفي روايه آه، اظن كن ابا خيثمه وطلع هو ولحقهم فقال ايه يا ليتني فعلت ان اخر لحظه وكان فيها امل ما عملهاش وندم عليها فيا ليتني فعلت قضايا كتير قوي تقول ايه يا ريتني كنت عملت وده اللي بيحصل برضه في صلاه الفجر انك انت ايه إيه، لسه ما اقامش لسه ما اقامش خلاص بقى اقام طب ما خلاص طب ما انت كنت لسه منتظر الاقامه طب ما هم اقاموا اهو لا خلاص مش هلحق طب ما انت كنت بتقول لسه ما اقام فخلاص اقام انت تصلي لوحدك لا يبقى شكلي وحش مش مهم يبقى شكلك وحش مش مهم فاحيانا شويه وهو لسه عمال بيتكلم في الفجر والاقامه يلاقي الشروق ده بيحصل ففكره يا ليتني فعلت ده- بقايا العزائم لا تفسخها قوم على طول واتحرك فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي ندم طبعا إيه، ال- ال- شوف ان برضه كان قدامه فترات كتير ان هو يفوق وي- ويروح قعد يضيع فرصه ورا فرصه ودي من رحمه ربنا انه بيديك اكتر من فرصه هو اللي ضيع كل الفرص طيب بعد ما الموضوع سبق والناس خلاص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه انطلقوا فبيقول ايه آه، تأنيب ضمير سيدنا كعب وده هو و- و- وصاحبيه نزل فيهم قرآن لأنه هو آه، هو صحابي فاضل لكن أخطأ فارق ما بين خطأ الصحابي ال- ال- الفاضل وبين المنافق لذلك بقية المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم عادي وما يعني عاملهم عادي زي ما يشوف لكن دول كان لهم معاملة خاصة وعقاب خاص فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي بيحصل؟ يحزنني أني لا أرى لي أسوة مش لاقي حد كويس كده كان بيحضر غزوات معايا قبل كده مش لاقي حد كويس إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق يعني واحد عارف اللي هو مكتوب بين عينيه منافق يمشي في المدينة أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء فتخيل يعني احساس قاتل انت بتقول انا ايه اللي قعدني مع دول انا ايه اللي جابني هنا وما عادش عارف يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ففضل يعني في ازمه نفسيه انك تخيل انا ايه اللي معادني وسط المنافقين دول كلهم منافقين او واحد معذور من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في تبوك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى أصحابه ما فعل كعب بن مالك عمل إيه كعب فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله أح- إيه، صلى الله عليه وسلم أحيانا بيحصل إيه بقى إيه، إن ممكن يبقى بيننا وبين بعض إيه، يعني مشاكل نفسية معينة بتظهر في القبائل زي دي بقى فقال رجل من بني سلمة ما يحبش كعب بن مالك فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر والنظر في عطفيه يعني عجبته القعدة بقى وقعد فرحان بالهدوم وبت- وقاعد بقى قاعد هناك في الظل عجبته القعدة إيه، تخبيط كده ايه تخبيط كده ما- ما ينفعش ان احنا نعمل كده لما حد من إخوانك يسقط ما ينفعش إنك أنت تتكلم عنه لذلك وده آه، من فقه الراوي أنه لم يسمي هذا الرجل قال فقال إيه رجل من بني سلمة لكن سمى الصحابي اللي دافع عنه فقال معاذ ابن جبل بئس ما قلت وده من فقه الراوي خلاص وخد بالك مين الراوي هنا ابنه وابنه جايب الكلام ده منين من كعب يعني كعب بن مالك مرضاش يسمي اللي طعن فيه يعني مع ان بقى بعد كده كان بيقول راجل من سلمة انا جيت في القران يا بقى انت مش كنت بتقول عاطفيه وبتاع انا بقى جيت في سوره التوبه انا نزل التوبه لا مرضاش ايه مرضاش يسميه فقال معاذ بن جبل دي بقى الاخلاق كان المفروض تبقى بيننا وبين بعض بئس ما قلت والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه الا خيرا وما قالوش ايه السبب بس قال له اللي احنا نعرفه ان كعب بن مالك رجل خير رجل ضيق فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك راى رجلا اهو آه، مبيضا يزول به السراب جاي بقى في الصحراء لوحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه تمنى ان يكون صلى الله عليه وسلم انه ابو خيثمه فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر بصاع التمر حين لمزه المنافقون لا، اللي هو الآيات اللي في سورة ال- الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم كان الصحابي ما يبقاش معاه إلا حاجة بسيطة جدا ويروح يتصدق بيها كان معاه صاع من تمر النبي صلى الله عليه وسلم آه، كله بقى المسلمين ضحوا آه، في غزوة تبوك وأنفقوا فجي أبو خيثمة معهوش غير صاع بس تمر وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ووصل أبو خيثمة كعب بن مالك كان أقوى ومعاه راحلتين ولم يذهب قضية مش أسباب قضية استعمال عارف أنا أحيانا ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة يعني أحيانا الواحد يقعد يشوف إعلانات الحج والعمرة ويشوف مثلا الأسعار ويقعد يقول إيه يا سلام لو الواحد معاه مثلا مش عارف 6000 7000 جنيه لو الواحد عايز يروح هيك ده الواحد يروح يعمل عمرة كل شهرين مش عارف. وبعدين تستغرب إن في ناس معاها فلوس ما بتروحش امال بيعملوا ايه بالفلوس يعني انا بستغرب لا بيشتري بيها كتب مثلا ولا ولا ولا بيطلع بيها عمره امال بيعمل ايه بالفلوس يعني انت بتستغرب ايه قيمه المال فال... وتلاقي ناس والله العظيم الواحد بيش... انا يعني اكتر مشاهد بتشوفها ناس بقى البك... الباكستانيين وال... والمنطقه اللي في شرق اسيا دول بتلاقي العجب العجاب تشوف واحد عمال يعد التمرات اللي معاه تشوف واحد في رمضان كل اللي معاه يعيده ماسك مثلا 10 ريال عمال يعدهم ريال ريال وشويه تمر ودول اللي معاه طول رمضان وياتيه رزقه اليه فقاعد كده دول تقعد تتامل مع في في ترتيب ربنا ليهم فالقضيه مش اسباب فابو خيثمه كان معاه صاع تمر وراح تصدق بيه ووصل تبوك وكعب مالك بيقول انا كان معايا كل حاجه ما رحتش خلاص قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي أي همي آه نفس الأمر، هعمل إيه فطفقت أتذكر الكذب أقول أ- شوفوا لي أي حاجة أقولها في واحد متمرس مش محتاج يتذكر الكذب ولا حاجة في ساعتها وحي شيطاني مباشر وهو قاعد طب- آه، آه. مش محتاج ان هو يقعد يفكر لا.
السكريبت على طول.
اه ناس معاه جاهزه ليه واكتر من سيناريو يعني مفيش مشكله خالص عارف نظام بلاش ده اقول لك سيناريو- ده مش مش ممكن اقول لك سيناريو تاني مفيش مشكله فقع دلوقتي.
فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي قاعد أفكر طب هقول له إيه طب أنا كنت أقول له مش قادر طب فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما راح وزاح عني الباطل الكذب نسيت كل الكذب اللي أنا قعدت أحفظ فيه حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا نسيت كل ال ال السكريبتات اللي أنا محضرها وده. كله راح فأجمعت صدقه قررت أن أنا أقول الصدق فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك أي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد وصلى ركعتين وقعد للناس جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له المنافقين وكانوا بضعا وثمانين رجلا المنافقين كانوا كتير قوي ومعروفين واحد وثمانين منافق وكله جاي والله العظيم اللي معه والله العظيم ولا فهم. وكانوا شوف فلما جاءوا يعتذرون ويحلفون مش جاي يقول كله جاي على طول مجهز الايه العذر والحلفان العذر على طول وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى صلى الله عليه وسلم الرحمه مهداه والله صلى الله عليه وسلم. الواحد كان جمعهم وربطهم كلهم صلى الله عليه وسلم حتى جئت سيدنا كعب بقى وصل فلما سلمت ده له معامله مختلفه تفهم ليه إيه، يعني مربي او داعيه او عالم يعلم واحد يعامل واحد واحد زايد فيه اهلا حبيب قلبي يلا صح. وفي واحد لا انت مش ه... انا هعاتبك وغلطت هحاسبك فانت تستغرب يعني انت تعامل الغريب آه، كده ما هو لان انا خلاص مش انت طبعا انما ال- آه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيدنا كعب ما ينفعش يتخلف كعب بن مالك ازاي يتخلف فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه فلما سلمت عليه كعب بن مالك بيقول فتبسم تبسما مغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه لم يستجمع تبسما فتبسم ايه تبسما مغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى صوت عالي فجئت امشي حتى جلست بين يديه فقال لي صلى الله عليه وسلم ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك مش كان معاك راحلة اشتريت حاجة تركبها ظهر يعني معاك راحلة قال قلت يا رسول الله شوف بقى سيدنا كعب إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذري والله لقد أعطيت جدلا يعني أنا لو أنا يعني بعرف ممكن أقول يعني وكنت مجهز على فكرة حاجات وممكن أقول لكن وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه لو أنا قلت لك الصدق وهتزعل مني لو أنا قلت لك الصدق لكن إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل إن ربنا إن شاء الله يعني هيتدخل لي ده إن أنا أقول الصدق آه ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليه لو انا قلت لك ال ال ال الكذب وانت النهارده رضيت ربنا يسخطك عليه ولو قلت لك الصدق انت هتزعل هت- هتجد علي اي تزع- تزعل مني ولكن سانتظر العقبه من الله سبحانه وتعالى والله شوف بقى، بعد ما قالوا المقدمه دي والله ما كان لي من عذر بيقسم وبيقول والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أما هذا فقد صدق يعني الباقي كلهم إيه واضحة طبعا يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم معنى ان هم يقول لهم ماشي وخلاص هم هو يعني ايه هم المنافقين كانوا بيفتكروا كده ان هم ضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه الناس بياكل سرائرهم الى الله فقال اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وصار رجال من بني سلمة ماشيين وراه فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل ذلك ايه يعني ما ت- ايه المشكلة يعني ما تتخلف مرة يعني لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي يعني قاعد يقولوا ايه اللي انت ايه اللي انت عملته حد يقول لي والله ما كانش فيها عذر ده انت عمرك ما عملت ذنوب ايه يعني لما تقول له ما هو استغفر لهم اهو ما هو التانيين منافقين زي الفل اهو وبيبقوا عايشين وبياكلوا وعايشين عادي اهو. واستغفر لهم رسول قعدوا شوف ضغط الناس عليه لدرجه كان هيرجع يقول له لا لا انا كنت بكذب انا كان عندي عذر تخيل من كتر ضغط الناس كان هيرجع فبيقول اهو كدت ان ارجع فاكذب نفسي قال لا لا يا رسول الله انا فعلا كان عندي عذر بس انا نسيت انا افتكرت اه كان فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي ثم قلت لهم بدا بقى يسال وهنا ايه يتصبر باحد الناس هل لقي هذا معي من احد في حد تاني حصل له اللي حصل لي في حد تعرفوه صادق غير ال- الاوباش دول في حد صادق قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت قالوا نفس الكلام الخايب بتاعك ان احنا ملناش عذر والكلام ده. وقيل لهما مثل ما قيل لك قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي يبقى مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك دول الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قلت خلاص أتصبر معاهم ربنا مش هيضيعهم أبقى أنا إيه مع... طالما معايا اتنين صالحين جايز العذر يحطني معاهم كده لأن دي ناس دي ناس كويسة وربنا مش هيضيعنا إن شاء الله طالما قلنا الصدق فمضيت مضيت يعني خدت قرار ان انا ما ارجعش لانه كان هيرجع يكذب نفسه فمضيت حين ذكروهما لي قلت لا مش هرجع تاني بقى للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الايه ال- العقابات تبدأ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال الثلاثة دول ما حدش يكلمهم فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض الأرض نفسها حط حاسس إن أنا ماشي في أرض غريبة فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ده لما كان المجتمع نظيف إن لما ثلاثة يتخلفوا المجتمع كله يقطعهم يعني عارفين لما مش فاكر مين من ال- السلف لما بيقول لما فاتوا تكبيرة الإحرام فعزاني آه، أبو حازم تقريبا فبيقول ولو مات لي ولد ب- ب- أنا مشهور بقول أنا لو مات لي ولد لعزاني خمسون ألف أنا مش لكن الناس مش عارفة قيمة تكبيرة الإحرام فتخيل لما المجتمع كان عارف قيمة انه يتخلف عن الغزو وقيمة امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتناب المجتمع كله بامر من اوامر النبي ما تكلموش فلان ما يكلموش فلان وعشان ايه؟ عشان تخلف عن غزوة مش عشان مثلا عمل كبيرة من الكبائر فاجتنبنا الناس وتغيرت لنا آه، وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة وقيل ان دي الفترة قعد الفترة اللي قعد فيها معاقب كعب مالك هي نفس الفترة اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم ورجع نفس الفترة فكأن انت كنت مستصعب انك تروح وترجع طب ما انت قعدت نفس الفترة متضايق وتعبان يعني احيانا الواحد بيستخسر مثلا انه يقول لك ايه لا انا مش هصحى الفجر مثلا عشان ابقى فايق لا انا خليني اصحى على 8 كده عشان ابقى فايق ورايا مثلا حاجه فتلاقيه يصحى 8 مصدع وتعبان وقرفان وما يعملش حاجه ده لو ربنا يريد بيه خير ان يعلمه ان الطاعه اللي انت سبتها هتضيع منك البركه اللي ربنا يريد انه يعلمه انه ما يسيبش الطاعه لكن لو ربنا آه، آه، لا يريده او استدراج يصحى وعادي والدنيا تمشي معاه كويس جدا ان ربنا يعلمك ان اليوم اللي تضيع فيه الفجر يبقى يوم مش مظبوط دي تربيه من ربنا فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان كانوا ناس كبار عواجيز قعدوا ما استحملوش الضغط المجتمع فقعدوا يعيطوا في البيت وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم كان شباب وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد شوف ال- يعني الحرص على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلموش وما يكلموش وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليكم فأقول في نفسي هل حرك شفتيه يرد السلام أم لا يقعد يبص كده النبي رد عليه ولا ما ردش هو الناس كلها مقاطعاه ما عادش بيكلمه ولا يرد عليه ثم أصلي قريبا منه وأسارقه, وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا كعب يجي يسلم على النبي فالنبي ما يردش سيدنا كعب يبص كده النبي حرك شفته ولا لا فيقوم ايه سيدنا كعب يصلي ويعمل نفسه ايه بيبص على النبي كده وبيصلي ف- فلما سيدنا كعب يركز في صلاته فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه حريص عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبص ايه يعني النبي صعبان عليه كعب بس ده أمر ربنا وإذا التفت نحوه لما يبص له أعرض عنه يود وشه ناحية تانية. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي هنا نقطة مهمة يا جماعة قبل ما نكمل سيدنا كعب المالك أخطأ لكنه واجه الخطأ مواجهة أخطائنا صعبة لكن بتصلح الأمور يعني لو سيدنا كعب ما قال لا أنا هكذب مش هقدر أواجه مش هقدر أنزل المجتمع أنا أسيب البلد دي وأمشي كان هيخسر بقية عمره مشكلتنا ان احنا لما بنخطأ ما بنواجهش الخطأ هو بيدفع الثمن ما كانش يقول ايه خلاص يا جماعه ما ما غزوه وعدت ما خلاص مش لازم يعني تقعدوا 50 ليله تخصموني لا هن- 50 ليله نخصم احنا دايما لما بنغلط عايزين ايه ما- ما خلاص مش مشكله ما اقعدش اعمل كده تاني لا انت محتاج تدفع ثمن ده احيانا ناس بتخطأ وتمن خطأها مش قادرة تواجه المجتمع لا بتواجه المجتمع الناس تتريق عليك ما تتريق عليك ما انت بتدفع الثمن اصل هيقولوا عليك يقولوا عليك ايه المشكلة انت بتواجه المجتمع عشان تصلح غلطتك اللي بيهرب بيفضل ندمان طول عمره وما بتتصلحش الخطأ لا ي... لا ي... لا يصلح الخطأ الا بمواجهة سيدنا كعب قرر انه يواجه قرر انه يعترف قرر انه يقول الصدق قرر انه ينزل المجتمع ان هو يواجه غلطته دي نقطة مهمة جدا جدا جدا يعني انا اعرف ناس ربنا يعافينا ممكن ساب الطريق بسبب انه عمل خطأ ومش قادر يواجه اخوانه الخطأ مثلا اتعرف قال لك لا انا انا يقوم ابعد خالص انا مش مش عايز اشوفهم تاني يقوم مسافر طب يا ابني انت ه- يعني بيئة الايمان واخوانك واحبابك لا مش قادر اواجههم فبتبقى يعني ضغط على النفس انك لازم تواجه خطأك فراح لمين لمين انت عشان بتبص في الكتاب ابو قتاده راح لمين لابو قتاده ابن عمه احب الناس اليه فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا ابا قتاده انشدك بالله هل تعلمني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مشهد فظيع فسكت ما ردش عليه فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي ما قدرش يستحمل يعني سيدنا كعب في اللحظة دي ما قدرش يستحمل عايز يقول له إيه؟ يعني أنا الغزوات اللي غزيتها وكله أنت مش أنت عارف إن أنا بحب ربنا فقال له ما اعرفش الله ورسوله أعلم وتوليت نزل بقى إيه، مشهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه السلام يطوف في المجتمع ما حدش يرد عليه راح ل- قال لك ابو قتاده ابن عمي وحبيبي اكيد ايه بيني وبينه كده هيرد عليا يعني ما ردش عليه قال له طب انا حتى مش انت تعرف ان انا بحب النبي قال له الله ورسوله أعلم. فنازل في حاله من الغم والكرب و- و- وفيضان دموع ففاضت عيناه انت متوقع دايما لما توصل الحاله دي ان الفرج هيجي دلوقتي لا ممكن يتاجل شويه هو ماشي بالحاله دي وبالازمه النفسيه دي وبالدموع دي ايه اللي حصل فبي... فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبط أهل الشام تاجر من تجار أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك من يعرف كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون إليه حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان الملك ملك غسان وكنت كاتبا انا بعرف اقرا مش محتاج حد يقراه لي وكنت كاتبا فقراته فاذا فاذا في كل ده انا عايزك تتخيل ده جاله امتى بعد الحاله النفسيه ونازل من ال... عند ابو قتاده وبيعيط ومش شايف قدامه فاذا فيه اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم, ولم وانت مش وش كده ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه انت مش وش كده خالص فالحق بنا نواسك طبعا حد تاني هيسجد شوف اللهم لك الحمد بوليت من عند ربنا شفتوا انا قلت لكم مش انا قلت لك يا أبو- انا رايح اسيب لكم البلد ورايح لغسان وهيظبطني فده كان بلاء ازيد يعني احيانا في الازمه دي ممكن يجي لك بلاء لازم تظل ثابت فقلت حين قراتها وده فقه كعب بن مالك وهذه ايضا من البلاء ده ايضا زياده في البلاء ما قالش بس بقى احيانا في الازمه دي يجي لك مثلا حاجه تقول لك هخرجك بره الموضوع ده كله خالص فانت بتبقى عايز تخرج وخلاص لا لازم تفضل تواجه مالك غسان باعت له شوف المجرمين شوف بيتابع ما هو في 80 منافق في المدينه مش كان لسه في 81 منافق اكيد بعتوا لغسان الحق الحق ده ممكن يبقى معانا ويظبط ويعني شوف يبعت واحد مخصوص يسال على كعب الملك هم عارفين قيمه الراجل ان هو انتكاسه رجل عارفين قيمتها في ثلمه في, في الاسلام فيبعت مخصوص ملك غسان عشان كعب الملك عمل ايه كعب الملك فقال هذه ايضا من البلاء عمل ايه بقى الفقه برضه كعب الملك وده لازم نتعلمه سيدنا كعب قال الصدق واجه نزل المجتمع تعرض لازمه أقرب الناس إليه باعوا أو يعني سابوا و- والتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما رضاش يروح مع مالك غسان ما قالش فرجت وعمل إيه بقى فتيممت بها التنور راح عند الفرن فسجرتها ولع في الورق الجواب ليه بقى ولع في الورقة لأن بقى ولو روح البيت والورقة معاه أكيد ورقة جاية من عند ملك أكيد جواب آه، يعني متعطر ومذهب تخيل هو حاطه كده وبعدين هو قاعد بالليل الله ريحة العطر بتاع الجواب طب أقراه تاني كده جايز أنا ما خدتش بالي من اه طب هو قال ان انا مثلا عايزني اشتغل هناك قاضي شرعي اكيد او هروح يعني اكيد هشتغل في الدين عند ملك غسان الكف ايوه هروح اكيد الكف ده عايز اساعد الناس على المسلمين مثلا ايوه ويقع- يعني ايه هو ع- انا اضعف نفسي ليه انا احترم لحظات قوتي واحترم لحظات ضعفي انا اروح اولع فيها مباشره مش انا خدت قرار مش رايح اقعد بقى كل شويه طب ما هي مش رايح خلاص مش انا قلت انا مش رايح ولع فيها الموضوع انتهى يعني شوف حتى ع- ما- مش مش قطعها ولع فيها انتهى الموضوع حتى اذا مضت أربعون من الخمسين هو ال- الغزو قعد خمسين ليله وهم اتمنع عنهم كلام خمسين ليله عدى 40 كل ده منتظر ينزل وحي واستلبث الوحي الوحي اتأجل إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني قلت بس يعني هو نازل من عند أبو قتادة الراجل بيقول مين فين كعب الملك ألف ورجت طلعت ملك غسان النبي صلى الله عليه وسلم بعد 40 ليلة نادى عليه قال بس فقال واحد بعت رسول رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد النبي بعته يعني صلى الله عليه وسلم فقال له يا كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك إيه أن تعتزل امرأتك ده كمان زيادة في البلاء لا حتى كمان ابعد عن زوجته فقلت أطلقها أم ماذا أفعل شوف ال- ال- ايه اللي يخلي كعب يستحمل هو فاهم قيمة ده احيانا لما حد بيتضغط عليه في وسط مع اخوانه يقول لك يا عم انتوا تقرفونا يا عم في ايه انا سايب لكم البتاع لا انت برضه استحمل اخوانك حتى لو يعني اخطاوا معاك او حتى حد شد عليك استحمل لان انت محتاج لهم فبيشوف الالتزام سيدنا كعب بيقول له ايه اطلقها ام ماذا افعل اللي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا- قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وارسل الى صاحبي مرارة بن الربيع وهلال بن اميه بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي باهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر فجاءت امرأة هلال بن اميه زوجة هلال بن اميه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه فقال لا اخدميه ولكن لا يقربنك فقالت يقربني والله ما به من حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا تخيل واحد قاعد 40 يوم بيعيط 40 يوم بيبكي على غزوة ما طلعهاش فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأتي الناس ما بتسيبش ما تسيبك راجل يا جدعان راحوا يجي يقول الصدق يقولوا له ايه اللي انت عملته ده إيه؟ فراحوا قالوا له ايه ما تروح انت كمان تستأذن مراتك تبقى معاك زي اشمعنى هلال بن أمية فقد أذن لامرأة هلال بن أمية تقديمها فقلت لا أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول لي ما أنا ممكن افرض روح افرض روح تالي وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها أنا رجل شاب فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة بحافظ على الصلاة ما قالش ليه يا رب بتعمل فينا كده ليه يا رب ده انا غزوة واحدة ليه يا رب ده انا حضرت كل الغزوات طب والله ما انا مصلي ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت على اللي هي سورة التوبة قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع مكان عالي زي تل كده يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا يا كعب بن مالك أبشر فخرجت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر أول لما صلى الفجر قال لهم إيه، النبي صلى الله عليه وسلم فرحان إن- إنه بتوب الناس دول، وعايز يفرح الناس إن أخونا إحنا ما اعتزلناهوش عشان هو إيه، سرق مننا فلوس أو عشان بين- بينا- بينا مشاكل ورث يعني عشان ربنا قال لنا اعتزلوه لما ربنا قال خلاص هو حبيبنا فالنبي صلى الله عليه وسلم آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا كله جاي يبشروا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم آه، قبلي وأوفى على الجبل واحد من قبيلة تانية جاله وجه من على الجبل فكان صوته أسرع من الفارس يعني واحد وقف على مكان عالي وقعد ينادي عليه والتاني جاي له بسرعة فالصوت سمعه اللي جاي اللي قاعد على التل ده أو- أو- وصل له أسرع وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته ووالله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا يهني ونعي بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله زي ما يكون نجح كل الناس بت... ألف مبروك ألف مبروك توبة الله عليك حي... حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني اللي, اللي سلموا عليه دول كلهم كانوا من الأنصار المهاجرين يعني ايه واحد ما يجيش غزوة تبوك يعني المهاجرين يعني المهاجرين هاجروا بقى و... فبيقول ايه الوحيد من المهاجرين اللي قام يسلم عليه طلحة بن عبيد الله فصفحني و- ووالله ما قام رجل من المهاجرين غيره وكان كعب لا ينتهى لطلحة المهاجرين مش قادرين يقوموا يسلموا على يعني زعلانين برضه من- يعني ايه تغيب عن يعني ايه تغيب عن المهاجرين دايما دايما اللي بيضحي ضحيه كبيره فما حد تاني بيغلط غلطه صغيره هو مش مستوعب عارف مثلا واحد ايه بيحفظ جزء كل يوم وبعدين واحد ما حفظش ال- الورد بتاعه خمس ايات في اليوم مثلا فيقول له معلش سامحني سامحك ايه يا ابني انت ف... ودي بتبقى عايزه توازن برضه فسيدنا طلحه جزاه الله خيرا قام دي دايما المشكله ان اللي بيقف على ظهور عاليه ممكن غصب عنه يعني مش هقول كلمه يعني يحتقر لكن غصب عنه ايه اه يستصغر او يزعل فلا لازم برضه ايه يبقى عندنا توازن في النقطه دي مش معنى ان انا واقف على صغر عالي او قدمت تضحيه عاليه ان انا ايه, إيه مثلا ما- ما ما اعرفش قيمه اللي عمله اخواني فطلحه قام وسيدنا كعب فضل فاكر الموقف ده كويس هو الوحيد اللي قام يسلم عليه من المهاجرين فكان كعب لا ينتهي لطلحه قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور صلى الله عليه وسلم ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك فقلت أمن عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن عند الله قال بل من عند الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي أي كله صدقة إلى الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم برضه ساعة الفرح أنت ممكن تاخد قرارات آه، يعني آه، آه، هطلع كل فلوسي ده فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مهم جدا بقى التوازن امسك عليك بعض مالك فهو خير لك يعني انت ممكن لو الداعيه يسمع الله ما شاء الله لا قوه هات يا ابني فلوس لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه امسك عليك ايه بعض مالك فهو خير لك فقلت اني امسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله ان الله تعالى انما انجاني بالصدق وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما بقيت فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يو- إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي هو كبير ولسه خايف يقول أرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي وأنزل الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ قول الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تكملة الحديث خلاص يعني الشاهد برضو كان في لفتة جميلة كنت قلت لكم أظن قبل كده كان أبو الحسن الندوي بيقول هنا إن لما نزلت آيات التوبة على الثلاثة ما ما جاتش لوحدهم ما قالش لقد تاب الله على الثلاثة عشان ما يتفهمش إن التوبة دي حاجة وحشة لا بدأت الآيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا سبيل دي في آية هم جم في آية لوحدهم بس جم معاهم معطوفين عليهم وعلى الثلاثة أي وتاب الله على الثلاثة فجيت جاء الاول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار وانتوا برضو ربنا تاب عليكم لكن لو كانت جت الايات من غير مع- مش معطوفه على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار وجت بس ايه لقد تاب الله على الم... آه، الثلاثه الذين تخلفوا كان ممكن ي- يظن الناس ان فيها نقص يعني لكن حتى يفهم ان مقام التوبه ده مقام عظيم شرف حتى للنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا انت استغفرك واتوب اليك